إنجيل يوحنا إصحاح 17 ده مفتاح الموضوع كله في الأول كده المسيحي في العالم كما يتمناه المسيح أو كما يراه المسيح إحنا إيه دلوقتي؟ إحنا دلوقتي مش مش قوي يعني إنما المسيح له المجد إيه رؤيته لينا في الدنيا؟ إيه طموحاته فينا؟ إيه أماله فينا؟ هو ده اللي هنكتشفه في يوحنا 17 يوحنا 17 بيعتبروه قدس أقداس الكتاب كله ليه؟ لأنه هي دي أطول صلاة صلاها المسيح للآب فبقينا نسمع ماذا يدور في داخل قلب المسيح نفسه يعني هو علمنا أبانا اللازم لكن المرة دي بقى كمان بيقول بينه وبين الآب كل أسرار يوحنا ده عشان كان قريب للمسيح قوي الظاهر بقى ايه ما كانش بيسيبه حتى لما يصلي يجي يلزق له كده ويسمع بيقول ايه فالوحيد اللي سجل صلاة يسوع الوداعية نسميها لأن دي قبل صليبه بساعات دي ليلة صليبه ده يوم خميس العهد الكلام ده طبعا المسيح ماشي يعني ايه هيتصلب وهيقوم وهيصعد والصليب هو اللي يعني جاي عشان الساعة دي هو قال أنا جيت عشان أموت فيعني آخر صلوة يعني يعني اللي يقرأ حتى السنكسار يلاقي شهداء كتير قوي حياتهم كلها صلب انما قبل ما يجوا السياف يقولوا له ممكن نصلي يا سيدي هو انت يعني محروم من الصلاه ما انت طول عيشتك صلاه انما كتير من قصص الشهداء تلاحظوا كده اول ما يجي السياف يستاذنوا في صلاه وتلاقيه ياخد فيها ساعه مثلا انما هو مش بيطول في عمره اخر صلوه بقى هو في الجسد بيبقى لها طعم كده يعني قبل ما يمشي هيقول له ربنا ايه فربنا يسوع هنا بيكشف لنا عن اسرار كتير قوي عمق العلاقة اللي بينه وبين الآب أنا في الآب والآب في أسرار إحنا لا يمكن نفهمها بالعقل لأن إحنا لغاية دلوقتي مهما اجتهدنا سر الثالوث ده فوق العقل إحنا نشرح ونتكلم ونقول إنما هيفضل فوق العقل سر المحبة اللي تربط المسيح بينا برضو حاجة فوق العقل ليس شيء من النطق يستطيع أن يحد لجة محبتك للبشر محبة الآب اللي احنا ما شفناهوش ومش هنشوفه ده محبة غير محدودة تبان برضه احنا بقى دورنا ايه في العالم كل ده هيبان في الكلمات اللي هيقولها المسيح في صلاته الختامية قبل الصلوة دي على طول في آية في إصحاح 16 كان بيودع تلاميذه على فكرة يوحنا ربع إنجيل يوحنا كله يوم خميس العهد ربع الإنجيل كله يعني من إصحاح 12 لإصحاح 17 خمس إصحاحات كلهم يوم خميس العهد لأن يوحنا الحبيب ركز قوي على اليوم ده والليلة دي لأنها أخطر ليلة في حياة المسيح وفي حياة التاريخ كله لأن دي ده الفداء هنا فالمسيح قعد يحكي مع تلاميذه يحكي يحكي كانت حكاوي طويلة قوي عشان كده اللي منكم واخد باله بصخة الخميس بالليل طويلة يقولوا لنا تعالوا بدري ليه؟ نقعد نقرا بقى ما كل اللي حصل في الليله دي لازم نعمله. فالجمعه العظيمه قبلها بليله ليله الجمعه الاول بسخه طويله قوي لان بنقرا لازم الخمس اصحاحات دول ضمن قرايات ليله صليب المسيح. فقعد يحكي مع تلاميذه قال لهم هبعت لكم الروح القدس وما تزعلوش ان انا ماشي واثبتوا فيا وانا الكرمه وانتوا الاغصان وانا اللي اخترتكم وهتجيبوا ثمر وخليكم فرحانين على طول كل ده قاله في الليله دي وغسل رجليهم واخر كلمه قالها اخر كلمه اخر كلمه سمعوها قبل ما يتصلب لان بعد كده صلى وراح على جسيماني وابتدت بقى العد التنازلي اخر كلمه نسمعها كده يقول ايه هو ده تاتي ساعه وقد اتت الان طبعا ما خلاص فاضل كساعات تتفرقون فيها كل واحد الى خاصته وتتركونني وحدي وأنا لست وحدي لأن الآب معي قد كلمتكم بهذا ليكون في سلام في العالم سيكون لكم ضيق دي آخر كلمة بيقولها المسيح قبل ما يصلي للآب وقبل ما يسيبنا بقى يتصلب ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم يعني قال لنا حاجة وحشة وقال لنا حاجة حلوة أو هي مش وحشة قوي بس هي يعني ظاهريا وحشة في العالم سيكون لكم ضيق دي هتفضل حقيقة كده لا يمكن نهرب منها أي واحد مسيحي لازم يحس بالمعنى ده ولو ما حسوش ما يبقاش مسيحي دي هنناقشها بكرة على مهلنا لكن الحتة الحلوة ثقوا أنا قد غلبت العالم ده مش معناه أن الضيق هيغلبك أيا كان نوعه أنت اللي هتغلبه لأن أنا غلبته المسيح تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء المسيح بعد ما قال كل الكلام ده بقول لكم أربع أصحاحات قبلها بيتكلم رفع عينيه بقى يكلم الآب ويوحنا إيه ابتدى يسجل وراه وقال أيها الآب قد أتت الساعة إيه هي الساعة ساعة صليب أهم ساعة تلاحظوا أن الساعة دي كان بيتكلم عنها كتير قوي أول مرة ابتدى خدمته قبل القصة دي بثلاث سنين ونص في عرس قنا الجليل في إنجيل يوحنا تاني إصحاح العذراء تميل عليه وتقول له ليس لهم خمر يقول لها إيه لم تأتي ساعتي بعد مستعجلة ليه لسه ثلاث سنين إنما طبعا يبتدي الشغل وخلاص يبدأ العد التنازلي بدل العذراء عاوزة كده ما حصلش حاجة لكن شوف المسيح دايما عينه على الساعة ويقول في حتة تاني من أجل هذه الساعة قد أتيت وفي لحظة تاني يقول نجيني من هذه الساعة وبعدين يرجع يقول ولكن من أجل هذه الساعة قد أتيت عاوز يقول لنا الضيق ده أنا هشوفه قبل منكم وأصعب منكم وبلسان الإنسان أقول نجيني أي إنسان يدخل على ساعة مرة يقول نجيني وبعد كده المسيح يقول بس أنا جاي عشان الساعة دي يعني أنا بقولها بلسانكم بس إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولكن لا ما نغيرش الخطة لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك أيها الآب قد أتت الساعة اللي احنا متفقين عليه المسيح مع الآب بقى قال له دي الساعة اللي احنا مخططين لها قبل إنشاء العالم خلي بالكم الساعة دي مش اتحددت لما المسيح جه العالم لا ولا اتحددت لما اليهود خططوا ولا اتحددت لما يهوذا راح قبض لا لا لا دي الساعة دي محددة قبل كون العالم قبل إنشاء الخليقة قبل خلقة آدم نفسه كيف يأتي الله متجسدا ثم يموت من أجل البشر ده بلان قديم قوي أيها الآب قد أتت الساعة مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا مجد ابنك وهي يعني أخطيت يا رب يسوع هي وهي دي ساعة مجد دي ساعة عري وساعة ضرب وساعة مهانة وساعة ذل ده هو هيقول لهم بعدها بساعات هذه ساعتكم بيقول اللي بيمسكوه وسلطان الظلمة ما هو ده يومكم يعني أنا هسكت بقى واعملوا فيا اللي انتوا عاوزينه إنما احكى اتمجد ابنك المسيح له المجد له رؤية عجيبة أوي لسه بيقول لنا في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم تارة تعزف أحزانا ودائما يعني إيه يعني هناك مجد خفي في كل ألم في مجد في كل صليب في مجد في كل عري في مجد في كل ذل فالمسيح بيقول للآب مش صبرني لا مجد ابنك مجد ابنك يعني يلا ندخل على الصليب يلا ندخل على الصليب وهو ده مجد يا رب عشان كده شوفوا الكنيسه بقى اللي بتحب المسيح تفضل طول اسبوع الالام تقول له ايه ثوك تاتيجهم لك القوه والمجد مش نقعد نتصعب على المسيح ولا نمصمص بقى ولا لا لا ده احنا واقفين قدام الصليب زي العساكر بنقول له لك القوه والمجد لان احنا فاهمين هو قال للاب مجد ابنك يعني الصليب كله مجد بس مين يفهم احنا دلوقتي اللي نفهم نحس ان الصليب ده اقوى سلاح في الدنيا ليمجدك ابنك ايضا مجد ابنك دي زمان عملت مشكل ليه اريوس طلع يقول ايه بدال الابن يطلب المجد من الاب يبقى الابن ايه اقل من الاب اثناسيوس الحكيم يقول له الابن بيطلب المجد من الاب انما بقيه الايه بتقول ايه ليمجدك ابنك ايضا يبقى زي ما الاب يمجد الابن ها الابن هيمجد الاب يبقى انت بتاخد نص الحقيقه وتجري ليه الابن يمجد الاب مش لانه اقل منه ولا حاجه ده لانه واحد مع الاب في جوهره هو والاب واحد والاب يمجد الابن يعني المجد متبادل لكن المسيح يمجد الاب غير المنظور يتمم خطته والاب الذي يحب البشر ايضا يتمم الخطه عن طريق الابن اذ اعطيت سلطانا على كل جسد ليعطي حياه ابديه لكل من اعطيته يعني ايه الاب اعطى الابن سلطان الحياه الابديه الابن يملك الحياه الابديه كلها ودي حقيقة إيمانية عشان كده احنا بنقول كمسيحيين مفيش خلاص بره المسيح يقولوا ان الناس اخلاقها عاليه نقول حلو بس ما ينفعش لان الحياه الابديه جوه المسيح مش بره المسيح الحياه الابديه تبعه هو نفسه الحياه يوحنا يقول الحياه اظهرت ونشهد ونخبركم بالحياه الابديه اللي كانت مستخبيه جوه الاب واظهرت لنا الان فاحنا ما نعرفش حياه ابديه بره المسيح مفيش سما بره المسيح مفيش خلاص بره المسيح لان الاب اعطى الابن كل شيء كل مالي فهو لك قال كده سلطان على كل جسد كل جسد يعني كل انسان ليعطي حياه ابديه لكل من اعطيته نفهم من الحته دي ايه غرضك ايه يا رب بتجسدك جيت الدنيا ليه يقول عشان دي انا جيت الدنيا دي والذل ده والفقر ده والصليب ده عشان اعطي حياه ابديه لكل من اعطاني الاب يبقى انت كمان كمسيحي لما اسالك هدفك ايه اوعى تقول حاجه تاني غير الحياه الابديه تبقى طلعت بره الخط تبقى مش فاهم الخطه تبقى ضيعت تعب المسيح كله اوعى تقول حاجه غير الحياه الابديه هي العطيه اللي احنا مستنيينها الحياه الابديه اوعى تبقى يهودي ترجع ورا وتقول له عاوز عمر وعاوز ارض وعاوز عيال كانوا يطلبوا ده بس بركه ربنا لليهودي كانت كده مش فاهمين الابديه فيوم ما يوعد يوعدهم بالعمر والعيال والأرض دي دلوقتي بقت إيه على البيعة تاخدها برضه مش ما تاخدهاش بس دي اللي على البيعة إنما أنت كمسيحي اوعى تطلب حاجة أقل من كده تبقى معرفتش اللي عمله المسيح قول له عاوز الحياة الأبدية ومفيش مانع من الفكة يا رب مش هزعل اديني العمر والعيال والأرض الأرض يعني البركة إنما مش عاوز تدهم لي مش مهم بس أنا عاوز الحياة الأبدية أعطيت سلطان على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته وهذه هي الحياة الأبدية إيه بقى الحياة الأبدية هذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته طبعا ده كلام بين الابن والاب يعني مهما غوطنا مش هنقدر نجيب اخره فاحنا بنقول تاملات لكن لو واحد قال لي انا ما مشبعتش والكلام ما شرحش كل حاجه هقول له غصب عني ده يا ربنا يسوع بيكلم الاب احنا دخلنا في الغويط قوي خلينا على قدنا نفهم اللي نقدر عليه فهنا بيقول له الابديه كلها تساوي معرفه الاب والابن بالروح القدس يعني ايه الكلام ده يعني الحياه الابديه ما هياش حاجه جسديه ما هياش اكل وشرب ونوم ما هياش راحة محرومين منها في الدنيا لا لا لا ده الموضوع أخطر من كده كتير ده الحياة الأبدية هي معرفة لله أعلى جدا من اللي احنا نعرفه دلوقتي وكلمة معرفة في الكتاب المقدس بالذات في إنجيل يوحنا لا تعني خالص عقل كلمة معرفة غير كلمة فهم وعقل خالص كلمة معرفة في لغة الكتاب معناها علاقة وكلمة علاقة في لغة الكتاب لها اتجاه واحد كلمة اتحاد يعني ايه يعني انت تعرف مراتك فتبقوا واحد انت واصحابك تعرفوا بعض كويس قوي فتبقوا ايه ايد واحدة انت واولادك فريق واحد انت وحبايبك تلاقي نفسك عارفهم بتحبهم علاقة قوية قوي بتتوحد معاهم ادي كلمة معرفة المعرفة مش معناها هنقعد ناخد دروس عن ربنا في السماء ولا في الأرض صدقوني المعرفة معناها علاقة عميقة بتوصل انك تبقى حتة من ربنا جوه ربنا علاقة اتحاد هذه الحياة الأبدية أن يعرفوك طب واحد يقول طب ما أنا أعرف ربنا من هنا وأعرف يسوع المسيح نقول له تبقى ابتديت إيه ابتديت الحياة الأبدية بس اللي تعرفه النهاردة ما يجيش حاجة لسه يعني هنا في معنيين مهمين أولا كلنا بدأنا الحياة الأبدية أو بدأت فينا الحياة الأبدية في بذرة اتحطت فينا خلاص الحياة الأبدية احنا مش مستنينها لما نموت الحقيقة هي ابتدت لأننا بقينا في المسيح بقينا ماسكين فيه بقينا بننادي عليه وهو ده الحياة وكل ما تلزق في المسيح كل ما الأبدية تبان عليك عشان كده يقول لك الجدع ده كأنه مش من الدنيا أيوة ما هو مش من الدنيا أصله إيه جايب الحياة الأبدية زي موسى لما كان يطلع يقعد مع ربنا ينزل وشه منور ليه جاب حتة من الأبدية كده باين عليه نعمة الأبدية ده مش جو الدنيا ده إذا اللي يعرف ربنا من دلوقتي بيدوق الأبدية بيلمس الأبدية وكل ما تعرفه أكتر كل ما الأبدية بانت عليك أكتر إنما بولس أكثر من عرف المسيح يقول الآن أعرف بعض المعرف يعني مهما عرفت أنا ما بعرفش كل حاجة عشان كده يفضل عندك اشتياق نفسي أعرفه كويس يقول لك وانت كل ده ما تعرفوش يقول لا لا أنا أعرفه بس بعض نفسي أعرفه كما عرفني يقول كده هو عارفني تمام أنا عاوز أعرفه تمام الآن أعرف بعض المعرفة ولكن حينئذ هناك سأعرفه كما عرفت يبقى مش معنى انك عرفت ربنا انك مكتفي ابدا ده انت عرفت ربنا فتحنست طلع ربنا حلو قوي انما طلع اللي تعرفه قليل قوي فتبقى دايما عندك اشتياق تقول ايه عاوز اعرفه قوي طب دي تاخد ايه سنه اتنين تلاته لا تاخد ابديه لان ربنا غير محدود فعشان تعرفه تاخد الابديه عشان تعرف معنى كده ان معرفه الله لا يمكن حد يقدر يقول عرفته تماما تماما دي مش موجودة بقى لأن الله غير محدود هنقعد كل الأبدية نغوص في معرفته بلا نهاية ندخل فيه إلى ما لا نهاية هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي ويسوع المسيح الذي أرسلته برضه نقول لكم حتة كده يعني أريوسية قال بدل قال يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك خلاص يا جماعة يبقى هو الله الآب ده الله واحد أما يسوع المسيح الذي أرسلت رسول يطلع له أثناسيوس أستاذ أثناسيوس مذاكر فيقول له طب طول بالك بس هات من كلمات يوحنا آخر آية يقولها في رسالة يوحنا الأولى إصحاح خمسة مش أنت بتقول الله الآب هو الإله الحقيقي وحده طب تعالى أقول لك قال عنه ايه يوحنا نفسه في اخر رسالته رسالة يوحنا الأولى أصحاح خمسة عدد عشرين يقول ونعلم أن ابن الله قد جاء إيه وأعطانا بصيرة لنعرف الحق ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح هذا هو الإله الحقيقي قال الإله الحقيقي على مين وقالها في إنجيله على مين الله الآب يبقى واحد فاهمين يعني أريوس قال أهو قال على الآب الإله الحقيقي وحده أما يسوع المسيح الذي أرسلته يبقى مختلف قال له استنى بس أنت اللي مخك مش متظبط تعال شوف لما قالها في يوحنا الأولى قالها إزاي قال على الابن الله يسوع المسيح هو الإله الحقيقي وحده نفس التعبير عشان الاب في الابن والابن في الاب انت اللي فاصلهم زياده فنزلت الابن شويه وضيعت الدنيا نرجع تاني لكلامنا عن المسيح هذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته أنا مجدتك على الأرض العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته هو فاضل له كم ساعة بس عارفين لما يكون مشروع كبير قوي واحد بيسلمه بس فاضل إيه العمال مثلا بيخلصوا يعني يعني بيلموا العدة فيرجع يقول انا خلصت هو ما فاضل كام ساعة حرفيا بعدها بكام ساعة يجي على الصليب ويقول ايه قد أكمل لكن هو بيقول للآب على اعتبار ما سيكون أنا عملت كل اللي اتفقنا عليه العمل اللي أنت موصيني بيه كملته للآخر مين فينا هيجيله اليوم اللي يقول كده يا بخت بولس الرسول لما قال وهو في السجن قبل موته ب- بشهور جاهدت الجهاد الحسن أكملت السعي أكملت نفس التعبير عملت كل اللي مطلوب يا يا ريت الواحد يعرف يقول كده أنا مجدتك على الأرض شوفوا المسيح له المجد هو الإله الحقيقي لكن لأنه خد جسد بشريتنا بقى واحد مننا بيعلمنا إزاي نعيش لحساب الآب بيعيش بيعلمنا إزاي نشتغل لمجد الآب فبيقول إيه أنا ما دورتش على مجدي مع إن هو له كل المجد عشان يعلمنا ويفهمنا يلا انتوا كمان ما حدش يدور على مجده ما حدش يدور على كرامته خلينا نشتغل لحساب مجد الله عشان تقول في آخر حياتك أنا مجدتك على الأرض مجدتك يعني قدمتك للناس رفعت اسمك عرفتهم اسمك زي ما هيقولها بعد شوية علمتهم مش... مشيئتك مجدتك خليتك في كل حتة الناس تحبك كلنا على فكرة اللي بيقولوا المسيح المفروض نقوله إذا لحقنا قبل اللحظة الأخيرة مفروض كده هو بيدينا الايه الايقونه المثاليه مفروض كلنا قبل ما نمشي ندي التقرير ده بس هو البرفكت الوحيد طبعا انما يا رب انه أنا نوصل لكلنا نقول كده انا مجدتك على الارض العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملت والان مجدني انت ايها الاب برضو مجدتك ومجدني فاكرينها يبقى المجد متبادل مجدني انت ايها الاب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم استنوا بقى عشان لو واحد لسه ما فهمش سر المسيح يفهمه من كلامه هو انت موجود قبل كون العالم طبعا مولود من الاب ايه قبل كل الظهور انما هم قدام الناس اللي مخها على قدها شايفينه اتولد من العذراء فتوجد من العذراء لا لا اتولد غير اتوجد هو اتولد من العذراء في يوم صح انما هو موجود منذ الازل لانه كلمه الله فما ما ينفعش يبقى له بدايه فعشان كده يقول له انا مجدتك على الارض مجدني بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم كله قبل ما الدنيا كلها تتخلق إذا المسيح له المجد ممجد منذ الأزل وإلى الأبد هو ما فيش غير اليومين بس اللي نزلهم في الدنيا اللي أخلى ذاته وترك مجده يعني ما فيش غير إحنا اللي بهدلناه بصراحة إنما هو ممجد عارفين زي إيه زي ما يكون واحد فيكم محترم قوي وبعدين إيه عايش حياته كلها محترم وجاب ولد متعب مشاغب فراح المدرسة يحل مشكلة الولد فسمع له كلام زي السم بسبب ابنه فيقول له يا ابني انا عشت حياتي كلها مكرم وهعيش بعد المدرسة دي مكرم انما غيرش الساعتين اللي قعدتهم اسمع كلام بسببك فربنا يسوع له المجد ترك مجده بسببنا وعاد الى مجده بعد ما كمل قضية الفداء ودي اللي بتفسر لنا انه كان بيقول لتلاميذه لو كنتوا تحبوني كنتوا تفرحون بأني أمضي إلى الآب لأن أبي أعظم مني ودي برضو تعبت أريوس هنا أعظم إيه؟ أعظم في, في صورة المجد بس لأنه لما تزل ذلنا وبقى واحد مننا وداخل على الصليب بسببنا فين بقى المجد؟ فين هو من مجد الآب؟ إنما بيرجع يقول له إيه؟ رجعني تاني للمجد اللي كان لي عندك مجدي ومجدك الواحد ندخل في حتة تاني أنا أظهرت اسمك للناس دي زي ما مجدتك على الأرض الذين أعطيتني من العالم كانوا لك وأعطيتهم لي وقد حفظوا كلامك ربنا يسوع بيتكلم بلساننا عشان كل واحد فينا يبقى عاوز يقول كده دايما نبص على المسيح انه مثلنا الاعلى فنقول يا ترى هنعرف نقول له كده هنقول لربنا انا اظهرت اسمك للناس ادتني ناس ادتني عيال ادتني علاقات دول بتوعك كانوا لك واعطيتهم لي ائتمنتني على عيالي او على الناس بتوعي وأنا حفظتهم كلامك كم واحد هيعرف يقول كده كم واحد هيقول له يا رب أنت اديتني ناس بتوعك دول مش بتوعي مش حقي وأنا اشتغلت وانشغلت إن أنا يحفظهم كلامك والآن علموا أن كل ما أعطيتني هو من عندك هم فهموا خلاص أن أنا وأنت واحد وكل اللي عندي عندك لأن الكلام الذي أعطيتني قد أعطيته أنا اديتهم الكلام اللي أنا واخده منك برضه واحد يقول هو ليه بيقول كده ما هو المسيح ربنا برضه المسيح له المجد ربنا المتجسد بمعنى كل ما للآب فهو ليه هو قال كده لكن عشان يبان النقلة اللي بنتنقلها الله كإله بعيد عننا خالص كبشر هو في حاله وإحنا في حالنا فالمسيح له المجد هو الله إله حق من إله حق وهو الإنسان إنسان ابن إنسان فعمل الرابطة اللي ما كانتش موجودة حط إيده في إيد ربنا وإيده في إيد الإنسان لأن هو واحد مع الله وواحد مع الإنسان هو من نفس طبيعة الله ومن نفس طبيعة الإنسان واخدين بالكم فهنا بيتكلم بلسانه كإنسان فبيقول أنت اديتني وأنا اديتهم وأنا راجع تاني إلى المجد اللي أنا سبته الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم وهم قبلوا وعلموا يقينا أني خرجت من عندك وآمنوا أنك أنت أرسلتني من أجلهم أنا أسأل يبقى هل المسيح ينفع يصلي عشاننا؟ طبعا طبعا أكيد المسيح لو المجد بيصلي عشاننا من أجلهم أنا أسأل ودي اللي بنسميها شفاعة كفارية شفاعة خاصة بالمسيح وحده محدش من القديسين يقدر يقف مكان المسيح موسى يوم ما ترجى ربنا عشان يشفع في شعبه قال له افنيني لو انت هتفنيهم فعشان خاطر عيون موسى ربنا سامحه انما بعد شويه فناهم لان طلعوا وحشين برضه فهو مؤقتا عفى عن الناس كلها لكن في الاخر دخلوا نفرين من الكبار يشوع وكالب بن لان طلعوا اي كلام برضه ابراهيم شفع في شعبه في سدوم وعموره فضل يفاصل يفاصل وربنا بيهاوته انها سدوم وعموره اتحرقت واخدين بالكم ليه؟ لانه من يستطيع ان يكفر عن البشر الا المسيح له المجد. فهنا حاجه خاصه به هو كاله. من اجلهم انا اسال لست اسال من اجل العالم هي الكلمه دي بصراحه حيرتني وغلبتني. لانه ما بقتش عارف اقول لكم ايه. يعني يا رب مش بتصلي من اجل العالم قال لا أنا مش بصلي من أجل العالم طب ده في آية تانية بتقول هكذا أحب الله العالم أنت بتحب الناس كلها محب البشر اسمك إنما خلي بالكم المعنى الجميل ده في خصوصية للمؤمنين بالمسيح اللي عايشين متعمدين كأولاد الله حتى في طلبة المسيح هو المسيح يريد أن الجميع يخلصون إنما لكي لا يهلك كل ايه من يؤمن به فهنا نستغرب ويقول لست اسال من اجل العالم بل من اجل الذين اعطيتني لانهم لك انت متميز حتى في صلاه ربنا يسوع انت واخد خصوصيه مش واخدها اي انسان في الدنيا ربنا هيسمع لاي واحد ماشي في الشارع لان ربنا بيحب الكل انما الأبدية مش للكل والروح القدس مش للكل وحضور الله في حياة الإنسان مش للكل والاستنارة مش للكل لل... للمسيح الذين له هم اللي ليهم الحد... الامتيازات دي فبيقول لست أسأل من أجل العالم مش معنى كده أن ربنا يسوع رافض العالم لا هو عاوز بيحب الناس كلها ويشاء أن الكل يخلصون لكن في اهتمام خاص بالذين له أولوية خصوصية وكل ما لي فهو لي فهو لك وكل ما هو لك فهو لي يعني اللي ليا ليك واللي ليك ليا ودي تؤكد انه جوهر واحد وانا ممجد فيهم ولست انا بعد في العالم يعني يا رب ما انت برضه في حته تاني قلت ها انا معكم ها كل الايام طب لست أنا بعد في العالم يقصد بها إيه أنت في العالم ولا مش في العالم لا جسديا بالصورة اللي عاش بيها ربنا يسوع وسط تلاميذه خلاص كده بعد صعوده مش هيبقى كده لكن هل معنى كده ان لاهوتيا ليس المسيح في العالم لا طبعا هيفضل هو هو امس واليوم الى الابد هيفضل يقول ها انا معكم كل الايام انما not any more زي زمان بقى يعني مش مش بقى تمسكوا فيا صعبتوا فيا تقعدوا جنبي ويوحنا يتدلع عليه دي ليها وقتها لكن بعد الصعود خلاص فهنا بيقول للاب انا لست بعد في العالم بالجسد انا هطلع بالجسد واصعد السماء لكن بعد في العالم كإله أما هؤلاء فهم في العالم يعني أنا جاي لك أيها الآب إنما دول حبايبي دول حبايبك لسه عايشين في العالم شوفوا بقى المسيح له المجد طلب الأول في العلاقة الشخصية مجدني بالمجد اللي كان لي عندك ويلا نكمل المأمورية وأنا جاي لك خلاص بيقول للأب كده وبعدين يقول له بس استنى أنا جاي لك والعيال دي لسه قاعدة في الدنيا تلاميذ خلي بالكم اللي حاضرين الصلاة دي التلاميذ بس دي ليلة جسيماني مش أي حد اللي سامعين الأسرار دي يوحنا واللي معاه قال له بس دول لسه في العالم أيوة خلينا ندخل بقى في موضوعنا إحنا لسه في العالم مطلوب مننا إيه يا رب أنت سبت العالم بالجسد لكن إحنا لسه ما سبناهوش هنسيبه بس لسه طيب إيه المطلوب هؤلاء في العالم وأنا آتي إليك أيها الآب القدوس احفظهم في اسمك أشكرك يا رب على طلبتي يعني ربنا بيقول كده أول ما افتكر أو فكرنا إن إحنا لسه في العالم قال حافظهم حافظهم احفظهم في اسمك ودي بنقولها في القداس غشناها في القداس نقولها في بتاعت أولئك يا رب ونحن أيضا الغرباء الذين في العالم احفظنا في سلامك احفظنا في إيمانك اللي هي في اسمك وانعم لنا بسلامك إلى الآخر اللي هي كلمات ربنا يسوع حافظ علينا جواك اوعى أهم حاجة اوعى نطلع براك أيها الآب القدوس شوفوا كمان الطلبة ليه قال القدوس هنا لأنه يبقوا قديسين لما يفضلوا في اسمك فاهمين لما يفضلوا مرتبطين بيك صفة القداسة اللي فيك تنضح عليهم أيها الآب القدوس أنت وحدك قدوس هم مش قديسين لكن حافظ عليهم جواك في اسمك فيبقوا هم بالتالي قديسين زيك عشان كده في الطقس القداس عارفين أبونا يقول أجيوس ويرشم نفسه هو مش بيقول أنا ربنا لا طبعا بيقول أيها الآب القدوس قدسني وبعدين أيها الآب القدوس قدسهم ويرشم الشمامسة وبعدين أيها الآب القدوس دور يرشم الشعب أجيوس التالتة قدسهم فاهمين؟ فنطلب القداسة من الله الواحد القدوس إنما احفظهم في اسمك خليهم جواك تبعك الذين أعطيتني حفظتهم ولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك اللي هو مين؟ يهوذا يعني ربنا يسوع ليلة صليبه برضه مجروح إن واحد وقع من ال 12 محدش ضاع إلا واحد بس هو ضاع بإرادته يعني أنت يا رب حاولت يا ما حاولت حاولت كتير قوي إنما أصر يطلع بره الخاص أصر يطلع بره الخط لم يهلك أحد إلا ابن الهلاك وده إعلان أن يهوذا قد هلك بإرادته الحرة ودي تخوف فلنخف أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى الحياة الأبدية يرى واحد قد خاب قال كده بولس يطلع واحد خيبان الدنيا سهلة وماشية السماء مفتوحة والمسيح بيحاوطنا بنعمته وبيقول بس خليكم لازقين فيا هوصلكم وبعدين واحد يقعد يرفص ويفلفص لغايه ما يطلع بره الخط. حين كنت معهم في العالم كنت احفظهم في اسمك الذين اعطيتني حفظتهم ولم يهلك منهم احد الا ابن الهلاك ليتم الكتاب يعني حسب الكتاب. مش ليتم الكتاب يعني ربنا قصد يهلكه عشان يطلع النبوات طب ما كانش قال النبوات من الاول. لا ده بالمقلوب ده لانه سبق وعرف انه سيختار الهلاك. جاءت النبوات بتقول ان في واحد هيطلع بره الخط عشان تنطبق النبوات فيكتشف كل البشر ان كل شيء معلوم عند الله انما مش عشان ربنا يمشي كلامه خلى يهوذا يبيعه لا انتوا كده بتفهموها بالمقلوب ده يهوذا باعه فربنا خلى زمان الانبياء يقولوا الذي ياكل معي في الصحفه هيرفع علي رجله هيدوس عليا هيخني فاهمين الانبياء تنبأوا بعد ما ربنا يسوع شاف اللي هيحصل بحريه يهوذا اما الان فاني اتي اليك ربنا يسوع فرحانا رايح السماء يا ريت الواحد فينا يبقى واخد من روح المسيح الشعور ده بالرغم انه رايح بطريقه صعبه جدا وقاسيه جدا صليب اصعب من اي حاجه لكن كم واحد يقدر يقول ببهجه بفرح اما الان فاني اتي اليك دي صلاه الوداع انا جاي للاب للمجد المسيح الحقيقي المفروض تبقى اللحظه دي بالنسبه له كده أنا الآن آتي إليك ما تبقاش لحظة مزعجة ولا مخيفة ولا بيف... بيتحاشى التفكير فيها دي لحظة لقاء ال... الأحباء لحظة لقاء المسيح المحبوب اللي بقالنا سنين عاوزين نشوفه بعينينا أما الآن فإني آتي إليك وأتكلم بهذا في العالم شوف التعبير ليكون لهم فرحي كاملا أنت فرحان قوي كده فرحان جدا بالرغم ان بعد ساعات ضرب واهانات ومسامير وشوك و... انما هو فرحان قوي فرحان قوي انه يسيب الدنيا لان هو مش مكانه في الدنيا هنا لان المهمه كمل كملت عشان ينقل فرحه لينا خلي بالكم احنا كمسيحيين هو مش بيقول لكي يكمل فرحي هو فرحه كامل لكن شوفوا التعبير ليكون لهم فرحي كاملا فيهم يعني يا رب يعني فرحة المسيح بالخروج من العالم هي فرحة المسيحي بنهاية عمره يعني مشاعر المسيح وهو رايح للآب للمجد الأبدي هي اللي بيحطها في قلب كل مسيحي عشان لحظة النهاية تبقى لحظة ممتعة جدا ده بيتكلم عن النهاية يقول ليكون لهم فرحي كاملا فيهم كم واحد بقى وصل لدي انه يبقى فرحان فرحه كامله كامله يعني مفيش ولا فرحه في الدنيا طول حياته مهما كانت انجازاته كانت كامله انما احلى خبر يسمعه يقولوا له ايه قد اتت الساعه احلى خبر احنا طلعنا مش مسيحيين يا جماعه لما يكون احلى خبر ده وده بالنسبه لنا اصعب خبر طب ده احنا يبقى لسه بعيد قوي عن المطلوب ده كده تبقى الحكايه لذيذه بقى اذا كان اصعب خبر واحلى خبر طب ده تبقى الدنيا سهله قوي لو وصلنا لدي تبقى الدنيا صغيره قوي ليكون لهم فرحي كاملا فيهم وانا قد اعطيتهم كلامك والعالم ابغضهم هو عمال ياكد على فكره ايه اكتر حاجه تحصن الواحد وتخليه جوه حكايه كلامه دي اديتهم كلامك عشان كده احنا مش مشغولين بكلمة ربنا كلمة ربنا تخليك تبع المسيح فما تفصل ما تفصلش ما تبعدش عنها أنا أعطيتهم كلامك والعالم أبغضهم بالمناسبة العالم في الكتاب له ثلاث معاني محددة ساعات يجي بمعنى الخليقة ككل وساعات يجي بمعنى البشر كبني آدمين وساعات يجي بمعنى الخطية أو الشهوة أو الشر لما ربنا يقول هكذا أحب الله العالم يقصد إيه الناس حتى بذل ابن الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به هنا كل الناس اسمهم العالم لما يجي يقول لا تحب العالم هو حد ياخدها على الناس لا ما ينفعش ما تحبوش الناس لا هنا يقصد الشر لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم يبقى كلمة العالم آآ آآ مقصود بيها هنا الشر أو الخطية أو الغلط لما يقول مثلا العالم في يوحنا واحد لما تقروه انه تلاقوه مقصود بيها الخلق او الحياه كلها الخليقه ككل يعني نرجع للحته دي عشان نشوف بيقول العالم ابغضهم هنا مقصود بيها ايه الشيطان اللي في الدنيا بيحرك الناس اللي مش تبع ربنا يكرهونا اذا لازم يحصل بغضة من العالم للشخص اللي ماشي ورا المسيح ربنا يسوع غلط في حق مين عشان يموت ولا حد زعل مين عشان يتصلب ولا حد ظلم مين عشان يتظلم الظلم ده ابدا ما حصلش طب ليه العالم كرهه كده معلش هو ده النظام النظام كده ان المسيح وكل من شبهه لازم يقاوم ويرفض ويبغض انت فيك حاجه كده تبعه فتلاقي الناس بتكرهك بدون سبب اللي هم مش تبعه بت... انت غايظهم وعشان كده ففي ناس كانت بتستغرب طب احنا ما عملناش حاجه وحشه عشان يكرهونا المسيح قال كده لا تتعجبوا ان كان العالم يبغضكم اعلموا انه ابغضني قبلكم انت مستغرب ليه هي جديده مش جديده اذا كان كرهوني انا مش هيكرهوك انت إذا كانوا فعلوا هذا بالعود الرطب يقول على نفسه كده فكم يفعلون باليابس يعني أنت على الأقل فيك غلط إنما أنا ما فيهاش غلط وكرهوني أنت مستكتر يزعلوا يكرهوك وأنت وأنت يعني مش بيرفكت يعني فهنا بيقول حقيقة العالم أبغضه طب هل معنى كده نرد عليه بالبغضة لا لا هنفضل برضه بنحب الناس زي ما احنا حتى لو الناس كرهونا ده موقف ما بيتغيرش لأنهم ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم ودي بقى أول محور مفروض ننشغل به ليسوا من هذا العالم كما أني أنا لست من العالم المسيح من العالم ولا لا لا طبعا المسيح من السماء عشان كده يوحنا لما قالوا له تكونش انت المسيح قال لهم حلكم انا ارضي اللي يجي من الارض من الارض بيتكلم الذي ياتي من فوق هو فوق الجميع ما تقارنونيش خالص بالمسيح مع انه اعظم نبي قال لهم لا بس الفرق السما عن الارض انا ما استاهلش افك سيور حذائه الذي ياتي من فوق هو فوق الجميع عشان كده قال المسيح بعدها يقول ايه لازم تتولدوا من فوق عشان تبقوا زيي تبعي تبعك يعني ايه يعني مش من العالم مش من العالم ازاي رب مالينا شعر ورجلين وجد. معلش جوهركم طبيعتكم مختلفة مختلفة في ايه؟ ما انا بني ادم عادي عادي ده في المنظر زي ما المسيح كان في المنظر بني ادم عادي انما في الجوهر هو الاله المتجسد انت في المنظر بني ادم عادي انما في الحقيقة انت ابن لله دي حاجة تانية ده امتياز مش عند الكل فعشان كده ربنا يسوع وهو بيكلم الاب بيقول دول مش من الدنيا دول فيهم مين بطرس ويعقوب ويوحنا بطرس اللي تاني بعدها بكم ساعة هيقول معرفوش من الدنيا هو رب دي حركات الدنيا دي معلش برضه مش من الدنيا حتى لو ضعف هرجع اوقفه تاني على حيله بدل عنده رجاء وتوبة لكن هم مش من هذا العالم فأول سؤال يشغلنا النهاردة كله أنت من العالم ولا مش من العالم الظاهر انك من العالم انما المفروض لا والطبيعي لا وعندك امكانيات ما تبقاش من العالم وشوف هنا كلمة كما هي الأساس ليس من العالم ها كما أني أنا لست من العالم أنت مش من العالم لأنك تبعه لأنك شبهه لو فقدت دي يبقى بقيت زيك زي أي واحد ماشي في الشارع أنت يا آدم تراب وإلى التراب تعود ده ينطبق على أي واحد في الشارع انما انت لا انت لست ادم انيمور انت مسيح صغير وانت لست من تراب حتى تعود الى تراب انت من فوق لازم ترجع فوق حتى لو جسمك ده سبته للتراب ويعني خليه للتراب انما انت مش تراب دلوقتي بالولاده الجديده دي بالمعموديه بتاعتك تخليك حاجه تاني ليس من هذا العالم كما اني انا لست من العالم قدسهم في حقك كلامك هو حق يبقى قدسهم في كلامك تاني بيرجع لنا سر الأوبة كله إيه أنا أعطيتهم كلامك والقداسة مرتبطة بكلامك يبقى كل ما حد يغوص في كلام ربنا ويشبع بكلام ربنا ويحفظ كلام ربنا كل ما إيه يبقى ماسك في ربنا ويبقى مقدس لله مخصص لله قدسهم في حقك ده هنا الابن بيطلب من الاب يقول له قدسهم في الحقيقه الحق هنا مش العدل مقصود بيها التروث الحقيقة وهي الحقيقة أن المسيح هو ابن الله هي دي الحقيقة اللي دخل السماء المسيح صاحب السماء ان الله تجسد وجالنا الارض دي الحقيقه في الحقيقه دي نصير قديسين بره الحقيقه دي ما ينفعش انا قد اعطيتهم كلامك والعالم ابغضهم لانهم ليسوا من العالم كما اني انا لست من العالم لست اسال ان تاخذهم من العالم بل ان تحفظهم من الشرير دايما كنت اقول للشباب كده بما اننا مش من الدنيا اسهل حاجه ان احنا ايه نطلع بره الدنيا صحيح واحد صادق وسط عالم كذابين يبعد واحد امين وسط دنيا كلها وش ما يطلع منها واحد طاهر وعفيف وسط العالم كله خطيه وزنا بلاش يبعد لا ربنا يسوع قال لا ما يبعدش وما يطلعش وبيقول للاب ما تاخدهمش من الدنيا الله يعني احنا الدنيا بتكرهنا ومختلفين طب ما قعدنا ليه بقى غلب بقى وخلاص ما انت قلت ان احنا مش من العالم وقلت كمان العالم بيكرهنا يبقى اسهل نعمل زي الرهبان وخلاص قال لا لا مش ده المطلوب طبعا مش معناه الرهبانه غلط لا خالص انا اقصد لان في ناس بتتصور ان ده الحل لا لا ده دي دعوه خاصه لرساله خاصه انما القضيه هنا أنا مطالب أن أنا أفضل في الدنيا لأن ربنا يسوع بيقول لست أسأل أن تأخذهم من العالم خليهم في العالم طب يا رب احنا في العالم بس العالم بيكرهنا واحنا مختلفين قال معلش ما انا هقول لكم اهو انا بقول ما تمشوش من العالم لكن انا طالب من الاب الحفظ بل ان تحفظهم من الشرير يبقى احنا محفوظين جوه العالم اللي بيكرهنا ودي قالها بطرس في أول كلامه في رسالته الأولى أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان احنا محفوظين ومحروسين بنعمة ربنا من غير ما نحس لأن العالم بيكره اللي زينا بيكره اللي شبه المسيح بيكره اللي شغله الصليب بيكره اللي بيفكر في الأبدين ما يحبش الحاجات دي أبدا العالم واحنا مختلفين ده المفروض فمختلفين ومرفوضين لكن موجودين تفضل القاعدة كده مختلفين ومرفوضين لكن نفضل موجودين لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير يراجع تاني ويقول طب يراجع مع الآب ليسوا من هذا العالم دي الآية الوحيدة اللي اتكررت مرتين في الباراجراف ده مرتين بيقول نفس الكلام ليسوا من هذا العالم وشوفوا المسيح يعيدها واحنا بصراحه ولا سائلين فيها حقيقه غايبه عننا كمسيحيين ان احنا لازم نبقى مختلفين مصيبه كبيره ان ولادنا بيقلدوا الدنيا وان كل واحد فينا بيمشي زي ما الدنيا بتقوله مع ان المسيح بيقول غير كده بيقول هم مش من الدنيا فلازم تفكيرك يبقى مختلف وشعاراتك تبقى مختلف ولبسك مختلف ولغتك مختلف وسلوكك مختلف لأنك أنت مش من هنا ده اللي شايفه المسيح ومستنيه مننا ليسوا من هذا العالم كما أني أنا لست من هذا العالم قدسهم في حقك كلامك هو حق كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم طلع إيه بقى القصة ليها تارجت إحنا مختلفين ومرفوضين لكن موجودين عشان ورانا شغل لأننا لينا رسالة المسيحي تاني له معادلة كده بعيد وزيد فيها كتير المسيحي الحقيقي شبه المسيح واحد مختلف اثنين مرفوض ثلاثة موجود أربعة صاحب رسالة المسيحي الحقيقي شبه المسيح واحد مختلف اثنين مرفوض ثلاثة موجود أربعة المسيح الحقيقي انا عمال اقول شبه المسيح عشان كما عشان لما واحد يقول انا ما يعني لسه اهو المسيح بص عليه هتلاقي الاربعه فيه هتلاقيه ها مختلف مرفوض موجود صاحب رسالة عشان لو قلت لا ده كلام نظري يقول لك اهو هو ما رضاش يخليها نظري جه مشي وسطينا وعاش لابس جلابيه زين كل وشرب ونام واشتغل وكل حاجه بس فضل مختلف ومرفوض وموجود لأنه صاحب رسالة أي واحدة من دول تقع ما يبقاش الواحد مسيحي أو يبقى كسرت قلب المسيح ده هو ده اللي بيقوله للآب بيقول دول زيي دول تبعي أنا مش عاوزهم يسيبوا الدنيا احفظهم في اسمك وكما أرسلتني تاني كما شوفوا كما مرة تاني هم ليسوا من هذا العالم كما أني وكما أرسلتني أنا أرسلتهم إلى العالم يعني المسيح محملنا مسؤولية فظيعة زي ما الآب أرسله هو بيرسلنا يعني كأننا واخدين نفس مسؤولية المسيح شوفوا الصعوبة والخطورة كأن رسالة المسيح هي رسالة كل مسيحي ينفع واحد مسيحي يقول ماليش دعوة يبقى مش مسيحي لو واحد مسيحي قال وانا مالي طلع بره الخط لانه كما ارسلتني ارسلتهم طب ايه كمان ولاجلهم اقدس انا ذاتي ليكونوا هم ايضا مقدسين في الحق لما اريوس قال اقدس قال ما هي باينه اقدس يبقى مش مقدس يبقى هو ايه مش كامل اثناسيوس قال له طب طول بالك ايه رايك مين اللي بيدي القداسه قال له ربنا طبعا قال له طب ما المسيح بيقول أقدس أنا ذاتي يبقى هو ربنا مش كده؟ أنت بتقول أقدس يبقى هو مش مقدس أنا أقول لك بالعكس ده الآية تؤكد أنه إله لأنه لا يعطي القداسة إلا صاحب القداسة الله وحده أقدس أنا ذاتي تؤكد أن المسيح له المجد قدوس واخدين بالكم؟ إنما إحنا بنقول له ادينا قدسنا يا رب أنت هات من عندك إنما الوحيد اللي يقول أقدس ذاتي المسيح لأنه إله من إله ليكونوا هم أيضا مقدسين يعني إيه المسيح له المجد تجسد وعاش وسط البشر بقداسة في كل شيء عشان نعيش قديسين زيه فطلعت القداسة مش حاجات بجناحات ولا حاجة في ناس فاكرة كلمة قديس دي يعني واحد يطير لا القديس إنسان عادي زي ما المسيح كان عادي في حاجات كتير قوي بس ما بيغلطش القديس هو انسان يحب ربنا ويحب الناس كلها فما بيعرفش يغلط لانه بيحب ربنا فما بيعرفش يغلط في حقه بيحب كل الناس ما عندوش ولا غلطه وهي الغلطات كلها يا في حق ربنا يا في حق الناس فالقداسه مستحيله كل القديسين اللي نسمع عنهم في التاريخ دول هم ناس عاشوا شبه المسيح كان منهم ناس بسطة جدا زي النجار مسيح له المجد وكان منهم ناس ملوك وزي داود النبي إنما في الآخر هم عاشوا قديسين وحتى لما كانوا يغلطوا كانوا ينفضوا التراب على طول بالتوبة ويكملوا طريق القداسة تاني فطلعت القداسة مش حاجة مستحيلة مش حاجة بعيدة ده في ناس تسقط من حساباتها خالص وصية كونوا قديسين تقول لا لا دي ليها ناسها دي بره الخط لا دي وصية لينا كلنا كما أن أباكم قدوس طب إزاي؟ أهو المسيح القدوس الزق فيه وتعلم منه هتلاقي الحكاية مش مستحيلة كان بياكل ويشرب وينام ويضحك وكل حاجة إذا القداسة ما هياش حاجة خيالية يعني قداسة قريبة بالمسيح طريقها الوحيد هو المسيح فبيقول لأجلهم أقدس أنا ليكونوا هم أيضا مقدسين في الحقيقة لست أسأل من أجل هؤلاء فقط لا يكونوا التلاميذ بس اللي واخدين بركة الصلوة دي قال لا لا لا مش التلاميذ بس هم طبعا مزقططين من شوية بيقول لست أسأل من أجل العالم بل من أجل الذين أعطيتني جت فيهم لوحدهم إنما نفاجأ إن المسيح بيقول لا مش هم بس طب مين تاني سيتمتع بهذه الخصوصية والرسالة والشبه لست أسأل من أجل هؤلاء فقط بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم وضحت؟ يبقى احنا كمان دخلنا في الأفة وفي الزفة احنا كمان أمنا بربنا يسوع المسيح بكلامهم هم سلمونا الإيمان جيل بعد جيل كما كان وهكذا يكون كلنا نقف نفس الطابور ده ونتمتع بنفس الامتيازات احفظهم في اسمك ليسوا من هذا العالم العالم أبغضهم لست أسأل أن تأخذهم من العالم كما أرسلتني أرسلتهم كل ده ينطبق علينا مش على التلاميذ بس ليكتب هدفك من ايه ده, ده الحكايه توسع قوي يا رب كده ده ما بقوش 12 ولا 70 دول بقوا ملايين يقول ليكون الجميع واحدا الله انا وبطرس هنبقى واحد فرق 2000 سنه طب هي في المسيح صعبه انا وماري نبقى واحد اه طبعا آه. ندخل كلنا في بعض هو المسيح عاوز كده ما احنا في السماء هنبقى مع بعض هتلاقي على يمينك ابونا ابراهيم قبل المسيح ب 2000 سنه وعلى شمالك ماري مرقس طب ده فرق كبير قوي زمنيا ومكانيا ويعني وانت واقف بتاع القرن الواحد وعشرين في النص الزمن تاه والمكان تاه وبقينا كلنا واحد واحد ليه لان فيه مسيح واحد فوق الزمان وفوق المكان يلم الكل بس بالخصوصية دي الذين يؤمنون بي بكلامهم هم دول اللي يتمتعوا بالوحدة دي هم اللي يتمتعوا بالأبدية هم دول أعضاء جسده هم دول الكنيسة المستمرة للأبد ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الأب في وأنا فيك يا مستوى راقي قوي يعني أنت والأب واحد بس إحنا وأنت واحد دي كده وكده يعني يا رب يقول لا مش كده وكده مش كده وكده أنا هديكم من مجدي إيه آه من يتألم معي يتمجد أيضا معي يا سلام قال اه مش انا قاعد في العرش يقعد معايا في عرشي من يغلب ساعطيه ان يجلس معي في عرشي كما جلست انا ايضا في عرش ابي ايه الامتيازات دي الحكايه عماله تكبر طب والسلطان هديكم السلطان انا بعمل معجزات اعملوا معجزات انا بطلع شياطين طلعوا شياطين آه انت غلبت العالم خدوه يلا غلبوا العالم كل ده ايه ليكونوا واحدا كما انا وانت ايها الاب واحد طبعا مش معنى الوحدانية دي انه نتساوى بالله حاشا حتى منطقيا الكلمة نشاز ها عشان في بدعة طلعت كده انه مساواة لا المساواة دي كلمة لا هو بيقول لك هذه الحياة الأبدية أن يعرفوك الله سيظل إله غير محدود وأنا محدود بس عمال أكبر أنا بتحرك من اتجاه المحدود للغير محدود انا كنت انسان مفعوص قد كده انما ربنا عمال يوسع عليا بقيت فاتح ملهاش اخر لكن هفضل برضو محدود وسيظل الله وحده غير المحدود ومن ملئه نحن جميعا اخذنا نفضل نعبي منه الى اخر الدهور لكن ملهاش اخر ليكن هم ايضا واحدا فينا ليؤمن العالم انك ارسلتني انا قد اعطيتهم المجد الذي اعطيتني عشان كده بيدينا صلبان على فكره مش هو قال مجدني وطلعت صليب فبيقول ده انا بديهم مجد يبقى واحد مثلا يقول له رب المرض تقيل وهو يقول له ده انا مديك حته مجد مجد يا رب اقول لك مرض تقيل يقول لا لا ده انا اديتهم مجد صليب تقيل يقول لك انا مديك مجد انت مش واخد بالك ما انا لما قلت الاب قلت له مجدني هو قال لي اه صليبك فظيع فانت كمان تقول له يا رب مجدني يقول لك ومال اديك زي ما انت عاوز صليبك تقيل انا اعطيتهم المجد الذي اعطيتني ليكونوا واحدا كما اننا نحن واحد انا فيهم يا سلام على الكلمه دي دي ما يعرفش يقولها واحد غير مسيحي لا اللي ما اتعمدش واتولد ولاده جديده ده يقول انا فيهم ازاي لا ده امتياز لا يتخيله العقل المسيح فيكم يقول في كلوسي واحد رجاء المجد هو ده الرجاء في المجد الابدي ان المسيح فيكم ده الشماس في اخر القداس يصرخ بس ما بتاخدوش بالكم في اخر القداس خالص والناس بقى بيبقى قلبها بيدق هيتناولوا بقى كل واحد ضميره كده منعكشه بقى وقلقان وخايف يعني اتناول يقوم المسيح بنقول ابانا الذي نيجي عند في المسيح الاخيره دي يقوم الشماس يصرخ بلحن يقول خم بخريستوس إيسوس بن شويس يعني في المسيح يسوع يقولها بمزاج بلحن طويل يعني ايه يعني اطمنوا انتم ها في المسيح خن بخريستوس إيسوس بن شويس في المسيح يسوع ربنا يعني انت ما تقدرش تقرب من المذبح طبعا طبعا تقرب ازاي ده الملائكه مرعوبه انت مين عشان تقر انما بص في المسيح كله ممكن أنا فيهم فاحنا جوه المسيح نستخبى وهو يستر بقى على كل اللخبطة ونبقى شكلنا محترم قوي بس في المسيح فيقولها بنغمة بلحن في المسيح يسوع ربنا أنا فيهم وأنت في ليكونوا مكملين إلى واحد وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي يا رب امين طب ومال حلو قوي ده احلى حاجه المسيح هو اللي بيقول كده بيقول عاوز اللي ليا يبقوا معايا على طول طب وده احنا مش عاوزين غير كده يعني دي حاجه بتدينا رجاء المسيح له المجد يشفع فينا ويقول انا عاوزهم معايا على طول واحنا نقول له احنا عاوزين كده ما عندناش اي مشكله بس في واحد يطلع يقول له مش عاوز كده في واحد بحياته بيقول له لا مش عاوز انا عاوز الدنيا دي عاوز الاكل والشرب بتاع الدنيا دي مش عاوز ما هو اللي بيقول انا عاوز وعاجبه لو قال له تعالى يقول له اجي لكن لو قال له واحد تعالى يقول له ليه ليه اجي ليه ما هنا كويس يبقى يطلع ما عملوش حق أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا لينظروا مجدي الذي أعطيتني لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم طبعا ربنا يسوع مش باين مجده ده هو بيتكلم وسط تلاميذه وهم يعني نفسيتهم مهزوزة لأن عمال يقول لهم الصليب الصليب وبعد ساعات هيتضرب قصادهم فقال له بس أنا عاوزهم يتفرجوا بقى على المجد اللي ولا التجلي يجي جنبه حاجة هم هيشوفوني على الصليب عريان مذلول لكن أنا بقول لك خليهم يوصلوا السماء عشان يشوفوا العرش بتاع رؤية واحد المسيح على عرشه القائم كأنه مذبوح إلى الأبد لينظر مجدي الذي أعطيتني لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم أيها الآب البار إن العالم لم يعرفك هي الفرق أهي اللي بره لسه مش عارفين المسيح يا ريت يعرفوا المسيح عشان يدخلوا في العز أما أنا فعرفتك الوحيد اللي يقدر يقول له معرفة كاملة ربنا يسوع له المجد وحده انما احنا كلنا نقول اعرفوا بعض انما المسيح يقول له انا عرفتك طبعا انت الوحيد الوحيد الذي في حضن ابيه هو اعلم انا عرفت عرفتك وهؤلاء عرفوا انك انت ارسلتني وعرفتهم اسمك وساعرفهم يبقى الموضوع مستمر احنا خدنا عرفتهم دي ابتدينا فيها عرفتهم اسمك ايوه احنا ما مرناش غير يا رب يسوع المسيح اسم ربنا يسوع المسيح احلى اسم عندنا واغلى حاجه عندنا عرفنا اسم الاب طب ايه اسم الاب ابو ربنا والهنا مخلصني يسوع المسيح فاهمين عشان كده تلاحظوا كل صلوات الكنيسه كل ما نخاطب الاب ما نقولوش بقى يا اله الاباء زي زمان نقول له ايضا نطلب من الله أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح أبو المسيح خلاص عرفنا الأب فعرفتهم اسمك وسأعرفهم لأن طلعت المعرفة عملية لا تنتهي فالمسيح له المجد بيعرفنا سر الملكوت سر الله ويعرفنا واللي يكمل معاه في الأبدية يعرفه وإلى ما لا نهاية ليكون فيهم الحب أتاري المعرفة مش كلام ولا معلومات ده كل ما تعرف ربنا أكتر تحبه أكتر عشان كده الأطفال يسبقونا كلنا عشان قلبهم أنضف يحبوا أسهل إحنا قلبنا مليان حجارة فتلاقوا مخنا ظلم لا مؤاخذة يعني يعني مش عارفين نعرف المعرفة مش بالعقل معرفة الحب دي بطيئة قوي عندنا إنما الطفل نقي فيقدر يحب بسهولة فمعرفة الأطفال أسرع الأطفال أقرب ناس للسماء لان هم بيحبوا اكتر وتلاقي طفل مفعوص سنتين ثلاثه بيموت في ابوه وامه بس ما يعرفش حاجه عنهم ما يعرفش بالعقل بس علاقة الحب اللي بينهم أقوى من أي علاقة في الدنيا سأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيه